بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين حلوني اباء عاوز اكلمكم الليله دي عن الصلاه الحاره او حراره الصلاه مش كل صلاه صلاه حاره لكن الصلاه الحاره عند ربنا تفرق كتير قوي عن الصلاه العاديه او الصلاه الفتره الأول هبتدي من الإنجيل كده أوريكم أمثلة عن صلوات مذكورة بشكل واضح تؤكد أن لما تبقى الصلاة سخنة تأثيرها قوي جدا يعني مثلا ذكر أن موسى النبي ساعة ما وقف قدام البحر هو اتقال عليه قبل كده صلى كتير كل ضربة كان يطلع يصلي يكلم ربنا يقول له اضرب فيضرب كان ده كله صلاة يعني إنما مرة اتقال لماذا تصرخ إليه لأنه لما اتزنق عند البحر وشاف الفراعنة طالعين وراه وهو معاه شعب ضخم غلبان الصلاة الحرارة بتاعتها عليت سخنت فسماها الإنجيل صراخ فربنا قال له أنت بتصرخ ليا ليه؟ مش معاك العصاية اضرب البحر فبسبب الصلاة الحارة حصل معجزة ما تكررتش بالساهل في التاريخ هي شق البحر صلوة حارة أخرى مذكورة هي صلاة يعقوب بن إسحاق يعقوب ما كناش نسمع كتير عن أنه بيصلي إنما في ليلة كانت ليلة سخنة جداً ليه؟ لأنه لسه طالع من أزمة مع لبان خاله وقال له ما ترجعش ناحيتنا تاني. وبعدين ماشي اتجاه بيت أبوه قالوا له عيسو طالع ومعاه 400 راجل يقابلك. فأدرك إنه الموضوع مش هيعدي. والمرة دي ما عندوش مفر يهرب لو هرب معاه عيال صغيرة ومعاه ستات ومعاه طب هيهرب لوحده يسيب عياله يموتوا فاتزنق زنقة سودة يعني فسهر طول الليل بعد ما زق يعني قال للستات والعيال اسبقوني انتوا سيبوني لوحدي وفضل طول الليل يصرخ على كلمة واحدة انت يا رب قلت انك هتبقى معايا نجيني من يد اخي هو مزمع ان يقتلني الام مع البنين ام ظهر له المسيح صلاة حارة واحده صلاها يعقوب من كل قلبه شاف المسيح بعينيه ومسكه بإيديه وقال له لن أطلقك لن أتركك حتى تبارك يمكن بقيت عمره ما دقش نفس عظمة اللحظة دي لا قبلها ولا بعدها بسبب الصلاة الحارة صلاة حارة أخرى نسمع عن حنة أم صمويل هي ست طول عمرها بتصلي لكن في يوم معين كانت مقهورة جدا صعبان عليها قوي حزينة بشدة وسمع شايفة كل الستات شايلة عيال وهي زي اللي ايه يعني مرفوضة من ربنا فبقت تصلي بحرارة بحرقة لدرجة ان عالي الكاهن اشتبه فيها وافتكرها سكرانة ما كانش في الزمن ده حد يصلي من قلبه قوي للأسف قالت له أنا إنسانة مرة النفس قال لها خلاص الصلوات دي لا يمكن ربنا يرفضها النوع ده من الصلاة لا يرفض أبدا لأنه صلاة حارة من كل القلب إذا الصلاة الحارة ملهاش شكل واحد شفنا موسى قدام البحر كان بيصلي في قلبه ما سمعنالوش كلام لما قال له مالك تصرخ الحقيقة قبلها ولا بعدها سامعين صلوات معينة إنما قلبه بيصرخ في صمت يعقوب استفرد بربنا وبقى يصرخ بصوت أم صمويل كانت بتصلي قدام الهيكل من غير صوت نشوف مثلا واحد تاني زي نحمي في أول إصحاح نشوف صلاة حارة بجد جاله أخبار إن الهيكل أسوار الهيكل محروق وأسوار أورشليم مهدومة والحكاية خرابة ويا عيني ده اتقهر وهاتك يا عياط وصوم وصلاة بصراخ بحرارة شديدة برضو تلاحظوا بقية أحداث سفر نحامية كله مرتبط بالصلاة دي الصلاة دي في نحامية واحد بص شوف هيحصل ايه بعدها كل مرة تشوفوا صلاة حارة في الكتاب توقعوا بعدها فرق ضخم موسى بعد صلاته البحر اتشق أم صمويل صلت جالها صمويل اللي كان يعني إيه من أعظم الأنبياء أم، يعقوب لما صلى ي- عيسو قلبه اتغير 180 درجة وبقى بياخده بالحضن وبيبكي عليه زي صلاة نحامية نسمع عن صلاة واحد اسمه عزرا عزرا اكتشف مأساة في الشعب انه اغلب اليهود اتجوزوا امميات واختلط النسل المقدس بنسل الامم وهو عارف ان دي العامله اللي خلت ربنا يجيب طوفان زمان وعزرا راجل بيحب ربنا وبيحب الشريعه شغلته كاتب فلقى كل الناس كسر الشريعه وده برضه ايه الا سجد وبقى كذا ساعه على الارض يبكي بحرقه وراجل كبير وينتف يا عيني دقنه من كتر الحزن ويقول له مش عارف اقول لك ايه يا رب احنا نستاهل اللي تعمله فينا 100 مره بعد اليوم ده كل الشعب اتعدل وكل الوثنيات بعدوا وكل الرجاله تابت ايه الثوره دي ايه النهضه الفظيعه دي من صلوه واحده صلاه حاره واحده قادره فعلا انها تغير كل الاحداث بس مش اي صلاه دانيال دانيال رجل صلاة طول العمر بس اقروا دانيال تسعة بالذات لأن مذكور صلاته افتكروا عذرة تسعة ودانيال تسعة ونحامية تسعة كمان كل دول صلوات حر دانيال بقى قلبه وجعه لأنه بقى لهم حاجة وستين سنة في السبي فزي اللي تعب لشعبه وقال له يا رب ما كفاية وكان قاري أرميا اللي قبله أرميا تنبأ إن سبعين سنة بس الس- الش- السبي يقعد فحس إن لو الكلام بالحرف يبقى خلاص فاضل كام سنة والسبي يخلص فتلت أسابيع على صلوة واحدة صلاة وصوم يا رب ارحم شعبك يا رب سامحنا على اللي عملناه احنا نستاهل السبي بس ارفع غضبك عن شعب جاله رئيس الملائكة ميخائيل يقول له انت صلاتك دي قليله ده انت راجل محبوب ده انت هزيت السماء والارض خلاص يا سيدي السبي هيخلص بعد ما تمشي انت بحاجه بسيطه وانت داخل على مكان كبير قوي ومش بس هنقول لك السبي هيخلص ده المسيح بعتنا يقول لك انه جاي على الارض مخصوص واداله ميعاد مجيئه بالسنه وحسبها له ايه ده في واحد قد كده ربنا يرد على صلاته يبعت له رئيس الملائكة ويديله حاجات ما طلبهاش كل ده عشان بيصلي بحرارة أحبائي إحنا اللي زي معانا مفتاح السماء ومش عارفين نستخدمه مفتاح السماء ببساطة الصلاة الحارة مش أي صلاة لا تفرق كتير قوي في العهد الجديد شفنا شوية صلوات برضه شفنا واحدة مش وش صلاة خالص المرأة الخاطئة دي مش وش صلاة بس على فكرة بتعرف تصلي برضو الصلوات الحارة الصامتة دخلت وسط الزحمة عند سمعان الفريسي وعند رجلين المسيح وانفجرت وتبكي وطبعا البكاء ده صلاة لأنه ممكن ما يكونش في كلام بيبقى أعمق من الكلام وبعدين مكسوفة إن دموعها تبل رجلين المسيح تقوم بشعر راسها تشيل الدموع تقوم الدموع تسبقها وتغير رجليه تاني وشغلانة وكأنه إيه صلواتها دي يعني بتعمل حاجة عجيبة بتمسح كل تاريخ خطاياها قال قد غفرت خطاياها الكثيرة لأنها إيه طب هي طلبت ده حتى ما قالتش اغفر لي ده حتى ما نطقتش وقالت ارحمني ولا اذكرني معلش بس صلاتها حر الحرارة اللي جوه قلبها دي تشيل كل حاجة اداها اللي ما تحلمش بيها اداها الغفران وشكر في إيمانها وقال لها اذهبي بسلام ورفع كرامتها قدام كل الناس على ايه ده كله عملت ايه يعني زيادة دي عملت كل حاجة وحشة لا عرفت تصلي بحرارة بدل بتصلي بحرارة تاخد أكتر من اللي كانت عاوزاه العشار المسيح وصف صلاة حارة في جملة بس صلاة حارة العشار واقف في آخر الكنيسة مكسوف يدخل ومكسوف يرفع عينيه طب ترفع عينيك هتشوف السقف يعني لا هو مكسوف ويخبط على صدره ولا حد بيمثل ولا حد شايفه أساسا ولا هو بتاع ربنا ولا بتاع دين والموضوع يعني وقال كلمة واحدة هزت السماء ارحمني يا رب لأني خاطئ بس خلاص نزل مبررا انتم عارفين كلمة مبررا بالنسبة لواحد زي كده يا ما سرق ويا ما نهب ويمكن حياتهم ملوثة بكل أنواع الشرور مبررا ده هو يمكن ما قالش اديني بر ما يعني استكترها على نفسه انما خد خد خد زي ما انت عاوز بدل صلاتك حر بارتيماوس الاعمى الراجل سمع ان المسيح معدي وبرضه على كلمة واحدة وبمنتهى الحماس والصراخ ارحمني يا ابن داود عاوز ايه عاوز اخف خف فتحت عينيه ما ده الصلاة حرة لازم ياخد الكنعانية نفس الكلام تصرخ يا ابن داود ارحمني عاوزة ايه بنتي مجنونة قال لها طب بس ده خبز البنين ما يفهم مش بتاع كلاب قالت له الكلاب مستنية لقمة قال لها اذهبي بسلام عظيم إيمانك ليكن لك ما تريدين الصلاة الحارة يا أحبائي تعمل اللي مش ممكن العقل يتصوره عارفين احنا ليه مش بنتغير عشان صلواتنا مش حر وعارفين ليه الظروف اللي حوالينا مش بتتغير عشان صلواتنا مش حر لو صلينا بحرارة مش بس احنا نتغير الدنيا كلها تتغير العالم كله يتغير بس متى جاء ابن الإنسان على الأرض لعله يجد الإيمان أصل الصلاة الحارة دي عاوزة إيمان عاوزة واحد يبقى حاسس إنه إيه بص يا رب مش طالع من الصلاة غير لما تسمعني مش هسيبك الصلاة الحارة بتفكرنا بمعنى مهم هو كلمة حرارة دي أصلها إيه جاية من إيه جاية أن الروح القدس روح ناري الروح القدس طبيعته نار فالصلاة الحارة معناها صلاة بالروح في ياما صلوات بس مش بالروح ممكن الصلاة تطلع من الشفايف من العينين من الدماغ ممكن من الحنجرة لكن ده مش هو اللي ربنا عاوزه صلاة الروح أو الصلاة القلبية الداخلية الصلاة اللي بحرارة دي معناها النار اللي جواك شعللت نار الروح القدس عشان كده المسيح لو المجد قال جئت لألقي نارا على الأرض ماذا أريد لو اترمت يعني أنا مش عاوز أكتر من كده مش عاوز أكتر من إن أنا أشوف عيالي لما يصلوا شعلة نار شعلة نار فكرنا في سفر الأعمال بعد ما التلاميذ اتهانوا واتبهدلوا واتحذروا إن هم يتكلموا عن المسيح وقفوا صلوا كلهم كده ال 12 تلميذ كان قبل يعقوب ما يستشهد وكان معاهم متياس بدل يهوذا وقالوا له يا رب بيهددونا عشان ما نتكلمش لماذا ارتجت الأمم وتفكرت الشعوب بالباطل قام ملوك الأرض وتآمر وقالوا الكلمتين بتوع داود قالوا له بص بقى يا رب ادي عبيدك يتكلموا بكلامك بكل مجهر ادينا نتكلم أكتر من الأول هم بيصلوا من قلبهم وعارفين انها موجة اضطهاد شديد وفي تحذير بإعدام كل اللي هيتكلم عن المسيح ودول بيصلوا من قلبهم بمنتهى الحرارة ادينا يا رب قوة عشان نشهد لك أكتر يقول تزعزع المكان حسوا زي زلزال ايه ده ايوه هي الصلاة الحارة تعمل أقل من كده بعدها بكام إصحاح تلاقي بولس وسيلة بس في سجن فيليبي بيصلوا يحصل زلزال بجد والسجن كله يتفك هم ما طلبوش كده ولا جه في بالهم ده ولا على بالهم يطلعوا من السجن أساس ولا فارق معاهم يعدموهم هم بيسبحوا بيصلوا صلوات حرة بس الصلاة الحرة تعمل كتير قوي فلقينا انه السجن اتفتح والمساجين امنت والسجان امن والبلد اتقلبت الصلاة الحرة عادة بيسموها بعض الآباء زيارة نعمة زيارة نعمة يعني إيه؟ ما احنا كلنا فينا نعمة من ربنا الروح القدس ده هو مصدر كل نعمة لكن زيارة نعمة يعني بين كل أقول لك إيه 100 صلوة تصليها مرة كده تحس إنه إيه قلبك سخن دموعك اتحركت في حتة حب كده اتحركت في قلبك ما كانتش موجودة في إحساس بالشكر جامد في إحساس بخوف ربنا جامد في إحساس بخجل من رحمة ربنا في إحساس بالشوق للسماء في إحساس بمحبة الناس ايه المشاعر دي انت لا مؤاخذة مش وش كده يعني مش قلبك ده انت مشاعرك ابرد من كده كتير ومخك واهتماماتك اقل من كده كتير دي اسمها زيارة نعمة يعني الروح القدس عاوز يدوقك بس ايه لحسة كده من حياة القديسين عاوز يقول لك ما تصلي زي ما الناس بتصلي انت عارف العذراء دي بتصلي ازاي ولا الرسل والانبياء والشهداء فاكر زينا كده لا ده مفيش مرة يصلوا إلا القلب ده بيغلي من الحب ومن الفرح ومن الخجل مشاعر كلها سخنة مفيش الكلام الفاتر بتاعنا ده يقوم ربنا يدوقك بس عاوز يقول لك مش حلوة الحتة دي كده ما تحبش تصلي كده على طول طبعا اللي يدوق صلوة زي كده يقول له ينفع أصلي كده على طول طب ما يا ريت يا رب يا ريت يبقى من الأعماق صرخت إليك تبقى ده حالي على طول فيقول لك طب ما تشتغل بقى شوية لأن من له يعطى ويزداد من ليس له حتى زيارة النعمة دي إيه تؤخذ منه ممكن واحد فيكم يقول أنا فاكر مرة صليت بانفعال فاكرها لأنها مرة لو كل يوم مش هتفتكرها بس أنت فاكرها لأنها فرقت معاك طيب ما هي ما اتكررتش كتير ليه عشان انت ما سعيت لهاش ما اشتريتهاش ما دورتش على الحالة دي ما قلتلوش نفسي يا رب ادخل مخدعي واقفل بابي واقول لك عاوز حضن ابويا مش انت بتقول ابوك مستنيك في المخدع طب انا عاوزك بقى ما تدوقني الحضن ده مش انت بتقول انا واقف على الباب واقرع ان سمع احد فتح الباب ادخل اليه طب ادخل ادخل يا رب في الصلاه ودوقني يعني ايه تبقى قاعد معايا بتتعشى معايا ايه الكلام الكبير ده معناته ايه يعني تبقى قاعد معايا زي صاحبي كده ونقعد نتكلم ونحكي بالساعات طب انا امتى هدوق الكلام ده الكلام ده هم اللي دقوه بقى الناس الكبار بتوعنا موسى وإيليا ويوحنا المعمدان و... هو ده اللي خلاهم قديسين أصدقائه إحنا يا أحبائي مش مش محرومين من إن إحنا نصلي بحرارة يعني ربنا مش منعنا بالعكس ده هو مستني النوع ده من الصلاة مستني وبيفرح قوي لما واحد فينا يفضل يقرع كده ويصر ويلح ويلج ولما يدخل في الحالة الحلوة دي يقول له خلاص ما تطلعنيش من الحالة دي جيد يا رب أن نكون ها هنا ما تخلينا كده على طول ليه المتوحدين اللي في الجبال مش عاوزين يشوفوا حد بيكرهوا الناس لا طبعا إنما من كتر حلاوة القعدة مع ربنا يخافوا يقطعها بني آدم ولا يقطعها صوت غريب مش عاوزين يطلعوا بره الحالة دي احنا الحالة دي ما دخلناهاش أساسا ما دقناهاش احنا لسه بنتفرج من بعيد عن حلاوة الحياة مع ربنا وعن الصلاة الحرة نسمع عنها كمواضيع كده كلام لكن طب امتى هندوق ده بقى يجي اهم سؤال كيف نصلي بحرارة ازاي القلب البارد ده يسخن طيب طب ما انا نفسنا حد يكره عشان الواحد يصلي بحراره في شوية كده مداخل أو مفاتيح لو كنت حريص عليهم تعرف تدخل على الصلاة الحر أول مفتاح للصلاة بحرارة هو الانسحاق أو الاتضاع أو الانكسار أو التذلل أو المسكنة هي كلها كلمات شبه بعض بس معناها إيه؟ لا يمكن واحد يصلي بحرارة إن كان حاسس إنه أحسن من اللي حواليه لا يمكن إنما مين اللي يصلي بحرارة؟ التائب الخجلان من روحه اللي حاسس إنه أقل واحد في الدنيا كلها ده أكتر واحد ممكن يصلي بحرارة بطرس كان مش عارف يصلي ليلة صليب المسيح نام وساب المسيح يصلي عيني بحرارة وبحزن وعرق ودموع إنما مسافة كم ساعة لقينا إيه بكاء مر عارفين ليه؟ عشان جت بعد الإنكار فلما وقع في خطية صعبة قوي ما بقاش له عين يفتخر ولا يحس انه احسن من اخواته وتلاقيه قال في باله ده انا اقل من اللي ما عرفوش المسيح عمرهم ده انا يا ريتني ما كنت عرفت ولا انيش اطلع اعمل كده في الاخر ده انا ما استاهلش الحب اللي ادهوني ولا الاسم اللي ادهوني ولا الكرامه اللي ادهاني ولا المعجزات اللي عملتها ولا فبقى خجله شديد جدا يمكن الصلوه دي ما ينساهاش طول عمره الصلوة اللي كان فيها بكاء مر دي اللي مسحت كل الخطايا واللي خليته يتمتع بحضن المسيح القائم أول ما قام المسيح يوم الحد فأول شعور يدخلك على الصلاة الحارة هو الخجل أو الانسحاق ودي مشكلتنا أحبائي أغلبنا لما بنصلي داخلين بفتور ليه حاسين إن إحنا كويسين راضين على نفسنا بنبص حوالينا نقول ما انا احسن من اغلب الناس دي يتهيأ للواحد يعني انا عملت ايه يعني لا بسرق ولا بقتل يعني طول ما بتفكر كده هتبقى قلبك حجر لا تعرف تصلي ولا تحس بحاجة اللي صلوا بحرارة في الكتاب كله كانوا عندهم إحساس الصغر القلة المسكنة أنا يا رب مسكين وفقير التعبير اللي بيقوله المزمور أنا مسكين وفقير اللي بيقول الكلام ده كان مالك غني بس هو حاسس بفقر شديد قدام ربنا عشان كده ربنا بدأ أول تطويب وقال طوبى للمساكين بالروح أصل دول جعانين للبر دول هيعرفوا يصلوا بحرارة المسكين بالروح إلى هذا أنظر إلى المسكين بالروح والمرتعد من كلامي فقبل ما تصلي بص على قلبك في انهي حالة حالة افتخار مفيش صلاة حر حالة تعاجب مفيش صلاة حر حالة إدانة مفيش فايدة حالة تذمر ولا حالة تذلل هي دي بقى ايه اللي تطلع الصلوة الحر يعقوب كان شايف روحه وكان فاكر نفسه أذكى من عيسو وأذكى من خاله لبان ولئيم وعارف ياخد بإيده كل اللي عاوز يوصل له لغاية ما اتزنق زنقة سودة وعرف إنه مفيش فايدة وقال له صغير أنا عن جميع ألطافك وكل الأمانة التي صنعت مع عبدك أنا صغير قوي يعني أنا صغير قدام نفسي ما كانش صغير في السن كان عنده عشر عيال ساعتها لكن أنا صغرت من اللي عملته ده أول ما قال صغير أنا شاف المسيح بعينيه طلعت الصلاة الحر أخيرا يا يعقوب عرفت تقول إنك صغير عشان كده تلاحظوا صلواتنا الليتورجية يعني الصلوات اللي مرتباها الكنيسة يغلب عليها يغلب عليها نغمات التذلل والمسكن في طوائف ما تحبش صلواتنا يقول لك انتوا واخدين دايما الجو الفقري ده اللي هو ايه أنا مسكين أنا فقير أنا حزين أنا خاطي أنا يا سيدي إحنا غاويين إحنا غاويين إحنا الحتة دي مش نكد ولا لا ده إحنا عارفين يعني إيه نصلي بحرارة ما هو ده اللي بيخلي الشعلة اللي جوه تقيد هو ده اللي بيحرك الروح القدس اللي فينا لكن لما أصلي وأقول له أنا لست مثل باقي الناس بقيت في الرئيسي أنا بصوم وبصلي وأنا مش محتاج أنا خلصت خلاص خلصت هتصلي ليه طيب فإحنا محتاجين المدخل ده مع نفس المدخل ده لما تلاقي قلبك ناشف وصلاتك فترة أو روتينية أو هتطلع من لسانك زي كل يوم وملهاش لازمة اسجد لأن السجود يمشي مع المسكنة والتذلل وبالذات لما تكون بتسجد وانت عامل مجهود يعني الشباب الصغير يسجد كانه يعني يعني رياضه يعني مش حاسس باي تعب لما نشوف موسى بيسجد ولا يعقوب بيسجد وناس كبار في السن لا في ركب ولا ظهر لكن يسجد السجدة دي معناها مكلفة مجهود كبير قوي بس فيها خشوع فيها إحساس أنه ربنا ده كبير قوي وأن أنا صغير قوي السجود يساعد في الحرارة السجود يساعد في حرارة القلب عشان كده برضو كنيستنا تحب المطانيات تحب السجود بس السجود لله بالروح يعني برضو الموضوع مش عدد مطانيات وشكل السجدة ايه الموضوع مش شكلي الموضوع في الاول وفي الاخر في حرارة جوه ولا لا حاجة كمان تخلي الواحد يصلي بحرارة الحب أي حد بيحب بيحس بحكاية النار دي الحب حتى قالوا سليمان الحكيم يقول مياه كثيرة لا تطفئ المحبة يبقى المحبة ايه هنا محبة نار فمية كثيرة ما تطفئهاش والسيول لا تغمر تصور لما تيجي سيل على شعلة نار ما تطفيش ده ايه النار دي النوع الغريب دي الحب كده أمنا العذراء مش ممكن تكون مرة بتصلي بدون حرارة عشان كده طبعا شوفوا شفاعتها ودلتها وكرامتها و... هي يعني مش عظمتها بس في انها ام الله عظمتها انها عاشت حياة دائما ملتهبة بالروح ملتهبة بالصلاة شفيعة أمينة لأنها بتحب ابنها جدا ابنها وإلهها وبتحبنا احنا كبشر جدا فطبعا اللي مشحون حب ده صلاته طالعة سخنة على طول تشوف أي واحد بعيد عن ربنا صلي له بحرارة لأنها خايفة عليك أم أي بيت في نكد ولا في بعد عن ربنا تلاقي العذراء تصلي بحرارة لأنها دول ولادها فإذا الحب يطلع الحرارة فلما تيجي تصلي وتلاقي نفسك جاف بارد فاتر اخجل وقول له يا رب أنا مكسوف أقول إن أنا بحبك فين تحب الرب من كل قلبك إذا كان قلبي حجر ده أنا أول وصية مش عاملها لو قلبي حتى ربعه كان بيحبك كانت الصلاة طلعت شوية سخنة عن كده لكن ده انا بسرح وببص في الساعة وببص حواليا ومستني اخلص الصلاة ولا كروت عشان اكل و... لا لا اللي بيحبوا ربنا بينسوا ياكلوا وبينسوا يناموا وبينسوا هما واقفين فين ومين حواليهم لا يبقى واضح ان الموضوع ايه فقر في الحب يبقى مدخل الصلاة الحارة واحد التذلل اثنين السجود ثلاثة الحب أربعة المسؤولية يعني لما سمعنا أن موسى بيصرخ موسى شاف المسيح في العليقة قبلها ووقف قدام فرعون وعمل ضربات إنما الصرخة اللي طلعت من قلبه دي كانت بحكم المسؤولية هو مسؤول عن شعب ضخم معرض للموت فالمسؤولية الكبيرة دي خليته يصرخ مش من أجل نفسه موسى ما كانش خايف على عمره أبداً خلاص بعد ما شاف المسيح كان محبب عليه يمشي في أي وقت إنما في رقبته 600 ألف ماشي 600 ألف راجل غير ستاتهم وعيالهم وهو المسؤول كلهم باصين عليه أنت اللي طلعتنا من مصر أنت اللي وقعتنا مع فرعون أنت هتموتنا بعيالنا فصرخ يعقوب كان عنده مسؤولية تانية أصغر ما معناه أنا أموت عيسو يموتني ماشي بس مش معقول هشوف عيالي بيموتوا قصادي مهما غلطت مش هستحمل المنظر ده فابتدى يصرخ يعقوب المسؤولية حركته عذرا ما كانش عامل حاجة وحشة بس يوم ما صلى بحرارة حكم المسؤولية عن الشعب كقائد روحي ازاي يشوف الفساد ده ويسكت إذا الصلوات الحارة تتحرك في قلوب المسؤولين المسؤولين هنا ما بتكلمش عن مجرد رتبة اللي شاعر بالمسؤولية اللي حاسس بالمسؤولية يصلي بحرارة لو انت بتحب الناس هتحس بالمسؤولية من غير ما يبقى لك رتبة قديس بولس كان عنده احساس بالمسؤولية عن العالم كله قال انا مديون للكل انا مديون للبرابره أنا مديون لليهود ولليونانيين مديون ليه ما انت محدش مدينك احساس مسؤولية يخلي صلواته حر يقول في افسس ثلاثة احني ركبتي لدى ابا ربنا يسوع المسيح كي يعطيكم ان تتأيدوا بالقوة بروحه في الانسان الباطن ليحل المسيح بالايمان في قلوبكم ويقعد يدعي دعوات عميقة للناس وبيقول ده انا قاعد في السجن بسجد واقول له يا رب اسكن في قلبهم املا قلبهم بالحب عمرهم بالايمان ما تخليك في همك وسجنك ونيرون والمشاكلك لا لا في احساس بالمسؤوليه عالي فالموضوع مش شخصي خالص هو قال كذا مره انا يعني ليست نفسي ثمينة عندي مش بيفكر في نفسه المسؤولية تخلي الواحد يصلي بحرارة عشان كده انتوا كأمهات يمكن ما تصلوش بحرارة سنين لكن يبقى عندك ولد أو بنت مريض أو بعيد تلاقي صلواتك سخنت طب مستني لما توصل لكده عشان تسخن ما كنت تسخن من بدري لازم يعني تيجي أيام صعبة عشان نسخن زي من سنتين فاتوا كانت الكنايس ايه سخنة شوية عن كده دلوقتي بقى قناة السويس بقى والدنيا جميلة ون... وبردين بقى ونيجي القداس متأخر ونيجي ال... يعني ما ما بقيناش حاسين بخوف زي الأول طب يعني لازم ناخد تاني على دماغنا عشان نسخن طب ما نسخن بالذوق لو حسينا ان في بلاد حوالينا عندهم نفس المشاكل اللي كانت عندنا واكتر مش بشر زينا مش اخواتنا طب مش نصلي لهم بنفس الحرارة اللي صلينا لناسنا وعيالنا مش دول اخواتنا طب ما هم عايشين مقاسي زينا يبقى الصلاة بحرارة تحتاج مسكنة تحتاج سجود تحتاج حب تحتاج مسؤولية الصلاة بحرارة مش كلها توبة بس أو صراخ من أجل الناس الصلاة بحرارة كمان قد تكون تسبيح بمعنى ايه اللي بيحب ربنا ممكن يسبحه بحرارة لأن التسبيح في منه بحرارة وفي منه برضه بفتور أول مرة عدوا البحر كان لسه الحكاية طازة فشايفين فرعون والعساكر طالعين على وش المية جثث وهم عبروا فشافوا الخلاص بعينيهم في اليوم ده كانت التسبيحة لا تقول بقى سهر ولا تقول مين يسبح ومين يدخل ينام كله بيسبح وبصوت واحد ومنتهى الغيرة والنشاط وهيطيروا من التسبيح بص عليهم بعد سنة ولا واحد بيسبح الله مش انتوا اللي عبرتوا اه بس كانت يوميها لسه الحكاية طازة والخلاص واضح قصادهم فالمعجزة جديدة ما كملوش سنة ووقف التسبيح وبقوا يعملوا عجل ذهبي وده إلهك وأغاني واستبدلوا التسبيح باللخبطة والشر طب ما هو نفس الشعب اه بس ده كان وقت غير ده ساعات بقى الصلاة الحارة تبدأ بصراخ وتنتهي بتسبيح نفس الصلاة زي مين؟ زي واحد في الكتاب اسمه يهوشافاط يهوشافاط ده ملك يعتبر حفيد حفيد داود ويهوشافاط واخد من روح داود يحب ربنا ويحب المزامير وبعدين حصل حصار لشعبه من شعب عدة أضعاف شعبه وبقت الموضوع معقد جدا يعني فصلى الصلوة المعروفة بتاعت إيه يا رب لا نعلم ماذا نعمل ولكن نحوك أعيننا يعني مش عارفين نعمل إيه وكان معاه دموع وكان معاه صوم برضه ايه نفس الحرارة احساس مسؤولية الشعب ده هيباد هيباد تماما وبالورقة والقلم مفيش بديل لكده مفيش نتيجة أخرى متوقعة طبعا هو بيصلي بحرارة كده طلع له واحد من الأنبياء الشبان كده قال له أنا وصلتني رسالة من ربنا مبروك عليك هتنتصر ربنا قال خلاص مع الصلوة دي ما أقدرش أقول لأ أم في نفس اليوم ما لحقش يخلص صلاة لسه دموع على خده لسه الحكاية فيها صراخ قال هاتولي المرنمين طلعوهم قدام ابتدوا الهوس التاني وبقوا كل الشعب يقولوا لأن إلى الأبد رحمته بصوت واحد ونازلين من على الجبل عشان يستقبلوا الأعداء نزلوا لقوا الأعداء خلصوا على بعض فالصلوة بدأت بصراخ ودموع وتنهد ومسؤولية وتذلل وما خلصتش إلا بتسبيح عالي دي. الحرارة برضه ليه لأنه اللي يعرف يتوب بحرارة يعرف يسبح بحرارة اللي يعرف يتضع وينكسر بحرارة يفرح أيضا بحرارة لكن احنا لا بنتوب بحرارة ولا بنفرح بحرارة الحكاية كلها ميعة ما فيهاش كده سخونة على حكاية السخونة دي بقى والحرارة نسمع عتاب غريب في رؤية ثلاثة ليتك كنت حارا ليتك كنت حارا قلت أو باردا أصل البارد ما يطقش نفسه فهيضطر يبقى حار إنما الفاتر قابل روحه على كده قال له ليتك كنت حارا أو حتى باردا ولكنك فاتر إذا ربنا شهوة قلبه إن كلنا نبقى حارين دي اللي اتقالت في رومية 12 خليكوا حارين في الروح الحرارة في الروح طلب وصية العهد الجديد النار اللي جوانا دي ما ينفعش تبرد الرسل كانوا دايما سخنين لغاية ما خلصوا حياتهم كل الشهداء كانوا سخنين كل اللي بيحبوا ربنا بيبقوا سخنين احنا تنقصنا الحكاية دي مع ان الجو سخن وحوالينا حاجات كتيرة تفكرنا بالحرارة انما احنا ايه تكييف كده وبرودة شديدة جوه ومش حاسين بالمسؤولية حاجة كمان تخلي القلب سخن أو في حرارة في الصلاة خوف الدينونة هختم بدي كنيستنا واعية جدا لأنها عارفة إن إحنا نميل للفتور في شوية فصول كده بتتحطط لنا عشان إيه تشد ودنا كل ليلة يعني بصوا مثلا لتركيبة صلاة نص الليل اللي حطوها دول أسد قديسين يعني العذارة وبعدين التانية اللي هي إيه الست اللي بتبكي المرأة الخاطية وبعدين فصل الخدمة الثالثة بتاع الوكيل الأمين الحكيم صدقوني الثلاثة بيقولوا نفس الرسالة أو رسالة واحدة يا صابت يا خابت الثلاثة بيتكلموا عن الدينونة التلاتة بيقولوا لك انت عامل حسابك ولا لا جاهز جاهز ولا مش جاهز فجأة هتلاقي نفسك وقفت وسؤال جاهل ولا حكيم او سمعان ولا المرأة الخاطية طالع فيها وعامل متدين ولا متذلل ومعاك دموع ثلاثة وكيل أمين حكيم ولا إيه ويل لذلك العبد الذي إذا جاء سيد وجد يفعل هكذا الحق أقول لكم أنه يقيم مع عديم الإيمان أو يهلكه مع عديم الإيمان فالثلاثة بيتكلموا عن الدينونة ليه كنيسة جاية لنا على نص الليل كل الكلام عن الدينونة وقبلها في صلاة النوم برضو الدينونة تطلق عبدك بسلام أنا عتيد أقف أمام الديان إيه الحكاية ما هي الكنيسة لقيانا باردين فاترين صلواتنا تعبانه يا أولاد صلوا كويس ليس في الموت من يذكر ليس في الجحيم من يشكر الحق صلوا حلو ده صلوة واحدة حلوة بتغير مصيرك الأبدي صلوة واحدة حلوة تغير اللي حواليك صلوة واحدة بحرارة تنقل جبال في ايدينا كتير نعمله صدقوني في ايدينا كتير نعمله بس احنا ما عندناش إيمان بقوة الصلاة مش مصدقين أن كل شيء تطلبونه في الصلاة مؤمنين تنالونه مش مصدقين كفاية من يقرع يفتح كل من يقرع يفتح له ربنا يدينا حرارة الصلاة ويدينا نعيش زي أبائنا وأجدادنا لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد